له الرجاء أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأماني والمعاني عن معنى الوفاء وعن الرضا بالله إن حل القضاء وعن الفؤاد محلقا كالطير في جو السماء عطر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء
للإعلان في هذا البرنامج الامتياز الإعلاني شركة الإعلانات المصرية جريدة الجمهورية تليفون رقم 25 78 11 16 أو رقم 012 77 81 915 الروح تسري والملائك حولنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مرحبا بكم مرة أخرى مع رحلة إلى الدار الآخرة وأسأل الله جل في علاه الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين صلى الله عليه وسلم في جنته ودار مقامته إنه ولي ذلك والقادر عليه أخي وحبيبي وحشتوني وربنا يا رب يجمعنا وإياكم دايما في الدنيا على الطاعة وفي الآخرة مع حبيبنا صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى بنبدأ يعني حلقتنا الليلة دي كما تعودنا بالدعاء لمرضى المسلمين بندعو الوالدي والأخت هدى المصري والأخت سر المصري حاجة سعاد عفر الدكتور سامر يوسف أستاذ ياسر الهواري بنتنا الغالية براءة جهاد محمود عطلة محمود عبد التواب هاشم حاجة ستيتا المتولي أحمد والأخت سوزان المتولي أحمد والدة أخويا وحبيبي الأستاذ عصام حجازي والأخت الغالية الأخت عبير شلبي والأخت منال أحمد نصر والطفل صهيب خالد سيف والحاجة فاطمة شلضم والح... والأخت زمزم عبد الغني والحاجة هدية أحمد ومدام حسناء والطفل عبد الله عمر والأستاذ علي بكري علي والأخ مهند من الأردن والأخ محمود أحمد وجميع مرضى المسلمين أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم ندعو موتى المسلمين وندعو لوالدتي الحاجة سيدة متولي شاهين وال... وخال أخويا وحبيبي الأستاذ محمد مدني وال... والأخ رامي أو الحاج رامي عوض الجمال ووالدة الأستاذ إيهاب الطهري والأخت أم مريم من مدينة الشيخ زايد والأستاذ طارق أو الحاج طارق إسماعيل محمد والحاج وحيد عباس محمد وجميع موتى المسلمين اللهم ارحمهم رحمة واسعة أكرم نزلهم وسع مدخلهم اغسلهم بالثلج والماء والبرد اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة ولا تجعلها حفرة من حفر النيران اسقهم من حوض النبي محمد شربة هنيئة مريئة لا يظمؤون بعدها أبدا وأتمم لنا ولهم اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة اللهم أمين أخويا حبيبي بذكر أن كل الدروس من كتاب رحلة إلى الدار الآخر تعالوا في عجالة سريعة كده للي ما شافش الحلقات اللي فاتت في عجالة كده كما تعودنا في ثلاث أربع دقائق كده يعني نلم لهم الموضوع كله عشان يعني نبدأ الحلقة يكونوا عايشين معانا والنهاردة آخر حلقة من حلقات المسيح الدجال ويوم الاثنين اللي جاي حلقة مفاجأة جدا جدا وإن شاء الله ربنا يا رب يكرمنا بيها إن شاء الله حلقة عن العلامة الثالثة من علامات الساعة الكبرى احنا ذكرنا أول علامة المسيح الدجال العلامة الثانية نزول عيسى عليه السلام العلامة الثالثة أخويا وحبيبي أخت الفاضلة هي ظهور يأجوج ومأجوج هنعرف مين هم يأجوج ومأجوج وهنعرف قصة ذي القرنين وموضوع السد ده اتبنى ازاي واتبنى فين وهم أخبارهم ايه دلوقتي والدنيا عاملة ازاي معاهم وهيطلعوا امتى وهيعملوا ايه لما يطلعوا ويظهروا على الأرض موضوع كبير جدا جدا زي ما قلنا موضوع علامات الساعة الكبرى موضوع خطير جدا وبعدها مباشرة هنلاقي نفسنا موجودين بقى إن شاء الله في أرض المحشر بقى ونشوف إيه اللي يحصل في أرض المحشر بقى من العرض والحساب والميزان وإيه هي القواعد الستة اللي ربنا هيحاسب بها عباده آه سبحان الله قواعد خطيرة جدا جدا تعرفك قد إيه إن إحنا فعلا بنتعامل مع رب رحيم كريم ودود سبحانه وتعالى وجل وعلا فعشان كده بقول عايزين ان احنا بقى نركز مع بعض النهارده ان شاء الله في عجاله سريعه هقول في ثلاث اربع دقائق كده آه، يعني اختصار شديد للي احنا قلناه في الكام حلقه اللي فاتت احنا بدأ- بدانا في آه، الكلام عن اشراط الساعه الكبرى وقلنا يا حبايبي ان اشراط الساعه الكبرى بتتتابع بسرعه عامله زي العقد اللي انت اول ما بتشده بينقطع الحل- الحبات اللي فيه بتنفرط وتنزل بسرعه آه، ذكرنا اول علامه من علامات الساعه الكبرى وقلنا مش هنحدد ترتيب معين ليها لان قلنا في خلاف بين اهل العلم في الترتيب انهي الاول وانهي الثاني لكن في علامات يقينا مترتبه يعني لابد من ظهور الدجال وبعدين بعدها مباشره نزول عيسى عليه السلام وبعدها مباشره ظهور ياجوج وماجوج العلامات دي مترتبه مترتبه مش محتاجه ترجيح من اهل العلم هي واضحه ومترتبه لكن بقى ال ال ال الاختلاف بقى هل الاول ظهور الدجال ولا في علامه تانية مثلا آه، طلوع الشمس من المغرب يعني يعني الموضوع ايه فمش عايزين آه، نلخبط حضراتكم خلينا مع بعض في الموضوع بس تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم فقلنا آه، عرفنا مين هو المسيح الدجال وقلنا وصف المسيح الدجال وذكرنا بقى وصفه بدقه شديده جدا وقلنا ان هو آه، اعور العين والعين الثانيه ناتئه ومتدليه كده عليها لحمايه كده وبعدين مكتوب بين عينيه كافر يقراها كل مسلم كاتب وغير كاتب وضخم الجثة آه، يعني ده- جسمه ضخم جدا وكده وقلنا ان هو من اين يخرج يا جماعه وسبب تسميته بالمسيح الدجال وقلنا من اين يخرج وقلنا ان طبعا ان تميم الداري شافه في الجزيره ولما شاف ال- ال- الدبه الكبيره كده اللي هي الجساسه ودخلته الدير وشاف المسيح الدجال والموضوع انتوا عارفينه والحديث رواه مسلم واتكلمنا عن صور من فتنه الدجال قلنا يا جماعه ان هو معاه جنه ونار زي ما النبي اخبر انا بختصر يعني زي ما النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان مع الدجال جنه ونار جنته هي ناره هي النار جنته هي النار وناره هي الجنه يعني اللي يخش جنه الدجال يلاقي نفسه في النار واللي يخش نار الدجال يبقى هو في الجنة واضح المعنى والحاجة التانية سرعة انتقاله بين البلدان شيء عجيب جدا بينتقل بسرعة شديدة جدا وسرعته يمكن أسرع من الريح تلاقيه مرة واحدة في آه، في مثلا في الأردن مرة واحدة تلاقيه في استراليا شويتين تلاقيه في فرنسا حاجة كده عجيبة جدا يعني آه، سرعة استجابة الأرض والسماء لأمره يؤمر السماء فتمطر ويؤمر الأرض آه، ف- فتخرج النبات والخضرة والفاكهة في عجالة سريعة جدا هو واقف كده وبعدين يشوف الأرض الخربة أرض خرابة كده فيؤمر الكنوز اللي فيها تقوم طالعة وماشية وراه مش- فبقول لك فتنته شديدة وسبحان الله وكان طبعا قبل ظهوره ثلاث سنين عجاف الأرض يعني زي ما ربنا أخبر ولسه هنقول دلوقتي يعني كانت الحالة صعبة جدا عشان كده كان وجوده فتنة كبيرة للناس آه، تالت حاجة قلنا ان هو بيستعين بالشياطين وس- واستدلنا بالحديث ان هو هيقول للاعرابي بيقول له انا ربك فالراجل مش عايز يرد عليه فبيقول له طب ايه رايك لو احييت لك آه، امك واباك آه، تؤمن بان ربك قال له طبعا فيقوم جايب اتنين شياطين ويتمثلوا في صوره ابيه وامي ويقولوا له يا بني اتبعه فانه ربك آه، يعني فتنه كبيره جدا وقلنا بعد كده ان هو هيقتل شاب وهيقسمه نصين ويمشي من بين النصين دول ثم يقول له قم فيقوم حيا فيقول انا ربك فيقول لا والله انت المسيح الدجال والله ما ازددت فيك الا الا بصيرا. طيب وقلنا ان كل نبي يا جماعه من الانبياء كلهم كل الانبياء بلا استثناء كل نبي جاء انذر امته من فتنه المسيح الدجال. طبعا الكلام ده دل على شيء ممكن يدل هل ان الدجال ده كان موجود من ايام الانبياء من زمان وما زال موجود لحد الان ده انا ما فيش دليل عندي على كده لكن الدليل الواضح بالنسبه لنا ان هو كان موجود من زمن النبي صلى الله عليه وسلم لحد يومنا هذا ما زال ما زال المسيح الدجال يعيش حيا يرزق موجود لحد ما تيجي يجي الامر من الله سبحانه وتعالى والاذن من المولى عز وجل بان يخرج الدجال فيخرج الدجال ربنا ينجينا واياكم من فتنته ثم تكلمنا بعد ذلك عن قصه ابن صياد وقلنا ان ابن صياد ده كان اشكاليه كبيره جدا وقلنا ان النبي عليه الصلاه والسلام كان بيشك هل هو الدجال ولا مش هو الدجال وكان بعض الصحابه منهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه كان بيقسم بالله امام النبي ان ان ابن صياد هو الدجال وكان النبي يعني كان يسكت ولا يتكلم لانه كان لسه ما نزلش يعني آه، وحي يخبره اذا كان ابن صياد دوت هو الدجال ولا مش هو الدجال وقلنا في النهايه ان ابن صياد ده اختفى آه، يعني ولم يره أحد بعد ذلك بفترة طبعا ويعني آه، فكان أمر محير جدا فعلا لكن قلنا في النهاية أن ابن صياد يقينا مش هو المسيح الدجال طيب وتكلمنا عن متى يظهر الدجال هيظهر امتى طب ليه قلنا ابن صياد مش هو الدجال يا جماعه لان يقينا الدجال مش هيظهر للناس الا بعد فتح القسطنطينيه و- و- وابن صياد ده كان عايش في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فيقينا ده لا يمكن يكون الدجال لكن ابن صياد هو دجال من الدجاجله وليس هو المسيح الدجال انا بوضح لك المساله ببساطه شديده جدا عشان تبقى الموضوع فاهمه وانا بنبسط جدا لما بقابل ناس افاضل بيقولوا لي اطفالنا الصغيرين عرفوا منا قصة المسيح الدجال وفاهمينها جدا جدا بيقولوا كأننا بنسمعها لأول مرة فأنا سعيد جدا إن حتى ال- المعلومة وصلت للأطفال آه، الصغيرين قلنا يا جماعة ان هو هيظهر بعد فتحة قسطنطينية وقلنا حال الناس قبل ظهور الدجال ثلاث سنوات عجاب شداد ان ربنا هيأمر في السنة الاولى السماء تمسك تلت المطر والارض تمسك تلت النبات وفي السنة الثانية يؤمر السماء فتمسك تلتين المطر ويؤمر الارض فتمسك تلتين النبات ويؤمر السماء في السنة الثالثة انها تمسك المطر كله ما تنزلش ولا قطرة مطر ويؤمر الارض انها تمسك النبات فما يبقاش فيه ولا ولا حتة نبات فطبعا في الوقت دوت هيكون حاجة يعني آه، معجزة من معجزات الحق سبحانه وتعالى ان الناس في الوقت دوت هيكون طعامهم وشرابهم واكلهم وغذائهم هو ان هو يقولوا الحمد لله لا اله الا الله الله اكبر فيجري عليهم مجرى الطعام والشراب كما اخبر النبي وصلى عليه صلى الله عليه واله وسلم وقلنا من اين يخرج الدجال لما هيخرج في اخر الزمان هيخرج من منطقة حددها النبي صلى الله عليه وسلم اسمها خراسان خراسان دي مكان من جهة المشرق فالنبي قال ان هو هيخرج من خراسان من مكان كمان حدده من منطقة اسمها يهودية اصبهان يهودية اصبهان قلنا اتباع الدجال مين يا جماعه قلنا الكم الاكبر طبعا هم حبايبه الحلوين اليهود ومعاهم العجم و... واخلاط بقى من الاعراب ومن النساء ومن الاتراك وقلنا كم يمكث الدجال في الارض قلنا كم يمكث يا جماعه هيقعد قد ايه موجود في الارض قلنا هيمكث 40 يوم قلنا اليوم الاولاني لو فاكرين حضراتكم اليوم الاولاني هيكون بسنه واليوم الثاني هيكون بشهر واليوم الثالث هيكون باسبوع وسائر الايام كسائر ايامنا هذه يعني 37 يوم تانيين آه، وقلنا ان ملائكه الرحمن هتمنع الدجال من دخول مكة والمدينة هو بنفسه حتى بيعترف بيقول ان انا يعني اسيح في الارض لكن الم- كلما اردت ان ادخل مكة او المدينة فربنا بيقيد طبعا ملائكة بيدها سيوف اول ما يقرب المسيح الدجال تروح ضربة بالسيوف ومحولة ايه محولة وجه الدجال قبل الشام في الوقت دوت هيحصل ان طبعا يبقى في مشكلة تانية ان في منافقين وفي كفار ممكن يكونوا موجودين في مكة او في المدينة يعني الغالب على اهل مكه وعلى اهل المدينه انهم ناس مؤمنين لكن بيندس في وسطهم بقى في اخر الزمان هيندس في وسطهم بعض المنافقين وبعض الكفار يخرجوا ازاي للدجال فيقرر المولى في في في فييسر المولى عز وجل سبحانه وتعالى في المدينه بالذات ثلاث رجفات ثلاث هزات ارضيه الثلاث هزات الارضيه دي سبحان الملك سبحان الملك هو هو نفس هو هو نفس الزلزال لكن الزلزال ده لا يتتبع خطى المؤمنين وانما يتتبع خطى الكفار والمنافقين يفضل الارض كده تتشقق وتمشي وراهم وهم يجروا منها لحد ما يوصلوا لحبيبهم الجميل الدجال وياخدوه في حضنهم وايه ويتكلوا على الله ويمشوا ايه يروحوا آه اتجاه الشام وهناك ينزل سيدنا عيسى ابن مريم كعلامة من علامات الساعة الكبرى العلامة الثانية آه، ان سيدنا عيسى عليه السلام ينزل عند المنارة الشرقية شرقية دمشق وعند المنارة المنارة البيضاء شرقية دمشق وينزل ويقتل الدجال عند منطقة اسمها باب لد المكان دوت مدينة صغيرة أو قرية صغيرة موجودة بالقرب من بيت المقدس فيقتله عيسى عليه السلام واتكلمنا المرة اللي فاتت لو تفتكروا حضراتكم عن الأدلة الدامغة من القرآن ومن السنة على نزول عيسى عليه السلام في آخر الزمان كعلامة من علامات الساعة الكبرى وقلنا إيه الحكمة ودي آخر حاجة نختم بها قبل ما نخش حلقتنا النهاردة قلنا ايه الحكمة من نزول سيدنا عيسى آه، عليه السلام دون غيره من الانبياء طب ما كان ينزل مثلا سيدنا سليمان او سيدنا داوود او سيدنا ابراهيم او اي نبي من الانبياء اشمعنى سيدنا عيسى بالذات قال لك لاربع اشياء الحاجة الاولى ان آه، يعني ال- في الوقت دوت ال- الرد على اليهود في زعمهم انهم قتلوه هم بيقولوا ان هم قتلوا سيدنا عيسى وربنا بيقول وما قتلوه وما صلبوه لكن شبه لهم بل رفعه الله اليه فربنا سبحانه وتعالى يعني يرسل سيدنا عيسى عليه السلام وينزل عيسى عليه السلام بامر من الله سبحانه وتعالى ليرد على اليهود في زعمهم انهم قتلوه يبقى هم فعلا ما قتلوش سيدنا عيسى يعني آه، عليه السلام هو ما زال حيا يرزق في السماء حتى يومنا هذا وينزل كعلامه من علامات الساعه الكبرى اول حاجه الرد على اليهود الحاجه الثانيه يا جماعه ان سيدنا عيسى عليه السلام راى في التوراة فضل أمة النبي محمد اللي كتير مننا سامحوني مش حاسين بقيمتها بقى يعني فعلا عايزك بقى تحس كده أنت مسلم انت من أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم يعني لازم تمشي كده وتفتخر ومما زادني فخرا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن أرسلت أحمد لي نبيا وتصلى على أحمد صلى الله عليه وسلم ففخر ليك أخويا وحبيبي الغالي إن أنت تكون مسلم وفخر ليك يا أختي الفاضلة وفخر ليك يا أمي الغالية ووالدي الفاضل إن إحنا كلنا مسلمين إن ربنا خلقنا مسلمين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا إلا وأنتم مسلمون واللي كان فاكر أو فاهم إن كل نبي جاء برسالة غير الإسلام يبقى فاهم غلط لكل جعلنا منكم شريعة ومنهاجا آه اختلفت الشرائع لكن في النهاية كل الأنبياء جاءوا بديانة الإسلام وكان النبي صلى الله عليه وسلم هو اللبنة المكملة لجدار الإسلام هو خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم فسيدنا عيسى لما رأى فضل أمة النبي محمد تمنى أن يكون واحدا من أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم فاستجاب الله دعاء دعاء عيسى عليه السلام وجعله واحدا من أمة النبي محمد فعيسى عليه السلام لما هينزل كعلامة من علامات الساعة الكبرى هينزل مش كنبي وإنما هينزل كحاكم مجدد من المجددين الذين يبعثهم الله لتجديد هذا الدين في على رأس كل مئة عام فينزل عيسى عليه السلام مجددا وحاكما آه، عاد- عادلا من حكام الأمة الإسلامية الحاجة الثالثة آه، من أسباب نزول سيدنا عيسى أنه ينزل مكذبا للنصارى في زعمهم أن عيسى هو الله أو هو ابن الله آخر حاجة ان كل ده هيحصل ونزول سيدنا عيسى لقربه الشديد من النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولان هو فعلا النبي عليه السلام هو حق الناس به او اولى الناس بسيدنا عيسى وهو الذي بشر بحبيبنا محمد ومبشرا برسول ياتي من بعده اسمه احمد ولما سالوا النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم انا دعوه ابي ابراهيم وبشرى اخي عيسى عليه وعلى نبينا افضل الصلاه والتسليم طبعا احنا عايزين بقى نقول احنا بنتكلم عن علامات الساعه الكبرى وبنقول يا جماعه ان لما تظهر علامات الساعه الكبرى القيامه قربت لازم نستعد قلنا انه لن ينجو لن ينجو ركز معايا في الكلمه دي وحط تحتها 1500 خط لن ينجو من فتن الوقت القادم إلا من اعتصم بالله وإلا من ملأ قلبه بالإيمان بالله والاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم عشان كده أنا أذكر للمرة المليون يعني سامحوني وهفضل أذكر لحد آخر لحظة في حياتي بحملة مقاطعة التبرج نفسنا ان ربنا يكرمنا ويبقى ما فيش مسلمه على وجه الارض الا وهي لابسه حجابها بفضل الله سبحانه وتعالى وانا ببقى سعيد جدا جدا جدا والله العظيم لما بشوف اختي كده بعتة تقول انا لبست الحجاب او انا لبست النقاب انا ببقى سعيد جدا جدا يعني ايا كان حتى لو خدت خطوه بسيطه ونتدرج معاها لحد ما ربنا يكرمها بالحجاب الشرعي السليم لكن بنقول حي هلا بكل اخت استجابت وجددت البيعه مع رسول الله وعايزك تركزي في اللفظ انت بتجددي البيعه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم واذكرك بحديث اميمه بنت رقيقه والحديث رواه احمد بسند صحيح انها جاءت تبايع النبي صلى الله عليه وسلم فبايعها النبي صلى الله عليه وسلم على الا تشرك بالله شيئا ولا تسرق ولا تزني ولا ولا وفي اخر الحديث قال ولا تبرجي تبرج الجاهليه الاولى فبايعت النبي صلى الله عليه وسلم فبقول اميمه بنت رقيقه بايعت الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم على الا تتبرج فمن باب اولى ان انت كاخت مسلمه فاضله ربنا يبارك فيكي ان انت تقولي النهارده ان شاء الله من الليله دي انا مجدده البيعه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هلبس حجاب ان شاء الله والتزم بالزي الشرعي والتزم بالخلق اللي بيترتب على الزي الشرعي لان سامحوني احنا مش عايزين نكون فتنه للناس يا جماعه مش عايزين نكون شاب ملتحي وخلقيا تعبان او في المعاملات الماديه حاله سيئه لا عايزين بقى يعني مظهر ومخبر عايزين حاجة بقى كده نقول الراجل ده راجل مسلم فعلا في معاملاته وسلوكياته وأخلاقياته وفي سمته وهديه يعني عايزين نسخة بقى نسخة من النسخ ال- الجميلة التي رباها النبي صلى الله عليه وسلم نسخ من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وعايزين برضو الأخت اللي لابسة حجاب تكون صورة جميلة الواحد بيحزن جدا لما يشوف أخت محجبة ولكن آه، خلقيا أو سلوكيا أو من ناحية التعامل مفيش أخلاقيات عايز أقول يا جماعة عايزين نركز على الخلق يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق وفي رواية لأتمم صالح الأخلاق بحزن جدا لما اسمع ان في آه، اخت قاعده في مجلس علم ومليين المجلس بقطح في العلماء والدعاه وفلان وفلان وف- وش- والشغل الشاغل بقى فلان اتجوز وفلان طلق وفلان خلف وفلان معدد وفلان اشغلوا نفسكم بالله سيدنا ابن عباس يقول علامه الافلاس كثره الانشغال بالناس ذكر الله دواء وذكر الناس داء فعلينا بذكر الله سبحانه وتعالى يا أخوات ربنا يبارك فيكم عمروا مجالسكم بطاعة ربنا بدل ما تشغلوا نفسكم بفلان بيعمل وفلان بيسوي لو أي إنسان في الدنيا عمل أي حاجة إن- إن- انتفعوا بعلمه وسيبكم من حياته الشخصية انتفعوا بعلمه وانتفعوا بدينه ملكوش دعوة بحياته الشخصية وخلوا حياتكم كلها مليئة بالطاعة اشغلوا نفسكم جلسة قرآن خليها قرآن جلسة ل- ل- ل- لمدرسة العلم خليها لمدرسة العلم وبدل ما نرتكب ذنوب بجلوسنا مع بعض لا نرتكب ونرتكب ناخد حسنات ون- ونفوز آه، ب- بان ربنا يكرمنا ونبقى في اعلى درجات الجنه بالجلسات الطيبه المليئه بذكر الله سبحانه وتعالى يعني عشان كده عايزين نشجع النهارده بعض الاخوات اللي اللي جددوا البيعه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الاخت فاطمه والاخت مياده انور هارون وام زياد وبتول منير من سوريا ووفاء محمود عش- عشيري او عشيري والحاجه منال والتائبه السودانيه وام انس بنت ابي محمد من السودان وام الخير وامال عبد الحميد واميمه شاهين وسلوى سمير وام بسمه ومي وميم ميم واسراء احمد مصطفى من مدينه راس غارب ونرمين وهبه ونبيها ويسرى وغاده وهناء وهديل وسلمى الخمسه مع بعض او السته مع بعض ونداء واختها دعاء ونشوى سيد واميره وامل وحليمه احمد فالح وام كريم او كريم من السويس وس- وسماء من سوهاج والمنتقبه بنت السودان وام عمر من العراق واخت بتقول ارجو من الشيخ محمود المصري ان يساعدني في ندائي للاخت حلا شيحه ربنا يحفظها ويثبتها فهي الان قدوه لكثير من البنات لكي يقتدوا بها بعد النقاب كما كانوا ك- كما كانوا يقتدون بها من قبل وتحدثهم عن احساسها بعد ارتداء النقاب ثبتها الله وتقبل منها وجزيتم خيرا يعني ان شاء الله هنحاول ان شاء الله ان ربنا ييسر في حلقه قادمه ان احنا نعمل مداخله او نخليها تعمل مداخله معانا ان شاء الله وتقول احساسها فعلا بهذا ال- ال- الخير الكبير وربنا يثبتها ويثبت اخواتنا تعالوا نبدا حلقه الليله دي آه، يعني بس بعد ما نصلي على حبيبنا صلى الله عليه وسلم بعد ما سيدنا عيسى نزل وكعلام من علامات الساعه الكبرى وقلنا هينزل عشان يقتل الدجال قتل الدجال واحنا اتكلمنا الدرس اللي فات وقلنا آه، كانت نهايه الدجال كانت في الحلقه الماضيه وقلنا يا جماعه في الوقت ده بقى الناس هتعيش بجد اجمل سبع سنين في الدنيا كلها باستثناء طبعا الفترة اللي الصحابة عاشوها مع النبي طبعا دي لا تضاهيها فترة بس أنا بتكلم عن الخيرات اللي هتبقى موجودة في الأرض أما أما أما عن عن ال- الناحية بقى التانية من ناحية ال- ال- الصحبة دي طبعا لا تدانيها أي شيء في الدنيا يعني لا يعدلها كنوز الدنيا باللي فيها لا تعدل الجلوس مع النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أخويا وحبيبي سيدنا عيسى عليه السلام زي ما قلنا مش هينزل كرسول ولكن هينزل كحاكم من حكام الأمة المحمدية لأن هو شاف فضل وشرف هذه الأمة المحمدية فتمنى أن يكون واحدا منهم فهينزل في آخر الزمان كحاكم من حكام المسلمين هينزل بقى يحكم بإيه بالإنجيل ولا بالتوراة هينزل يحكم بالقرآن هينزل يحكم بسنة سيد الأنام صلى الله عليه وسلم هينزل كحاكم من حكام الأمة الإسلامية لأن الإسلام هو دين آه، خاتم الأنبياء وشريعة الإسلام باقية إلى يوم القيامة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بعد فترة سيدنا عيسى عليه السلام هيشتاق ان يعمل حاجه ربنا يا رب يكرمنا ويكرمكم ويتابع لنا بها كل عام ان شاء الله سيدنا عيسى عليه السلام هيحكم سبع سنين سبع سنين دولت هيحكمهم بالاسلام وبشريعه سيد الانام صلى الله عليه وسلم ويعني والدنيا كلها تتملي خير وهنشوف دلوقتي صور كده جميله وهيروح سيدنا عيسى يعني علشان يحج إلى بيت الله الحرام قبل أن تهدم الكعبة وإحنا قلنا إن من علامات الساعة الصغرى كما ذكرنا حوالي 60 علامة أو 59 علامة على ما أذكر ذكرنا من ضمن هذه العلامات يا جماعة هدم الكعبة ويهدمها رجل اسمه ذو السويقتين والحديث في البخاري ومسلم يهدمها رجل اسمه إيه ذو السويقتين أخويا حبيبي هدم الكعبة عشان كده سيدنا عيسى هيحج قبل أن تهدم الكعبة الحديث رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيدي يعني والله العظيم ليهلن ابن مريم بفج الروحاء فج الروحاء ده مكان بين مكة والمدينة ليهلن يعني يقول يعني يهل, يهل بالحج أو العمرة يعني ليهلن ابن مريم بفجر روحاء حاجا أو معتمرا أو ليثنينهما يعني يجمع بين الحج وبين العمرة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم والحديث رواه مسلم يبقى سيدنا عيسى عليه السلام من كتر اشتياقه إلى بيت الله الحرام هينزل طبعا كحاكم من حكام المسلمين ونفسه يحج فيروح يحج يعني علشان يبقى يعني آه، آه، نال هذا الشرف العظيم بالحج والطواف حول الكعبة والسعي بين الصفا والمروة والوقوف بع- بعرفات يعني ربنا يا رب يجمع لنا بين الحج والعمرة ويتابع لنا بين الحج والعمرة قولوا آمين طيب آه، واحد ممكن يسأل والحاجة سؤال فعلا ان سيدنا عيسى انت قلت في الحديث الحديث رواه مسلم ان سيدنا عيسى هيضع الجزيه يعني هيرفع الجزيه مش هيبقى فيه جزيه واحنا عارفين ان ال- ال- المراحل او المترتبه على ال- التعامل مع الكفار حينما نعرض عليه نعرض نعرض عليهم الإسلام فالأول بنعرض عليهم الإسلام فإن وافقوا فهم إخواننا وإن رفضوا يبقى يت- يدفعوا الجزية والجزية زي ما قلنا يا جماعة الجزية ما هياش إتاوة ما هياش فتوانة اللي احسن الناس بتقول الله ده المسلمين بقى ما كناش نسلم هياخدوا مننا بقى ايه يعني حاجه كده فرده زي ما بيقولوا يعني فتوانة طبعا الكلام ده غير صحيح لان الجزيه ديت هي ضريبه الدفاع ضريبه الدفاع والانتفاع بخدمات وموارد البلد يعني بمعنى ايه بالعكس دي تعتبر ميزة على فكرة للكفار ميزة ازاي هو بدل ما يدخله الجيش ويتعرض للقتل والتشريد والضرب وال... وال... بنقول له اقعد في بيتك وادفع ضريبة للدفاع عشان ما ينفعش يكون في الجيش المسلم واحد غير مسلم لأنه ممكن يتآمر مع غير المسلمين على الجيش المسلم فيكون نقطة ضعف في جيش المسلمين فنهى النبي عن أن نستعين بكافر في الحرب بيننا وبين الكفار فعشان كده يقعد هو على جنب ما يقاتلش واحنا اللي نقاتل واحنا اللي ندافع عنه وناخد منه فقط ضريبة دفاع نجهز بيها الأسلحة والعتاد و و وتجهيز الجيش وأظن ده أمر يعني ما فيهوش حاجة بل بالعكس ده يعتبر إكرام ليهم تخيل حضرتك كده لما أقول لك انزل وخد سلاح وانزل وتعور وانضرب وممكن تتقتل ولا أقول لك طب هات مبلغ بسيط جدا واقعد في بيتك سالما آمنا وأنا اللي هدافع عنك هي دي الجزية يا جماعة احسن حد يقول ليه ادي المسلمين بياخدوا الجزء الحاجة التانية كمان البلد مش فيها موارد يا جماعة مش فيها آه، خدمات ومنافع مش فيها عفوا اعزكم الله مية ونور وخدمات و و ما الخدمات دي لازم يدفع لها فلوس عشان الدولة تقدر تقوم بكل الخدمات ديت صح كده فعشان كده لازم يدفع الفلوس ديت هي دي برضو من ضمن الجزية بإذن الجزية ماهاش إتاوة ولا فردة زي ما بعض الناس فاهمين طيب أمال ليه بيرفع الجزية بقى ويرفضها في زمن سيدنا عيسى عليه السلام هل سيدنا عيسى هيجي ينسخ الحكم دوت لا سيدنا عيسى لن يمس أي حكم شرعي أمال إيه اللي حصل اللي حصل يا جماعة إن النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم هو بنفسه اللي هيخبر ان الجزية هتفضل مشروعة وموجودة في الإسلام لحد نزول سيدنا عيسى فإذا نزل سيدنا عيسى تتلغي الجزية يبقى اللي أخبر بكده مين؟ هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو اللي بيخبر ان الجزية تفضل مش موجود هتفضل موجودة من زمن النبي عليه السلام لحد نزول سيدنا عيسى اول ما ينزل سيدنا عيسى النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو اللي بيخبر بيقول الجزية في الوقت دوت هتترفع مش هيبقى فيه جزية اما الاسلام واما القتال ولذلك وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته آه، أهل الكتاب اللي هيكونوا موجودين في زمن سيدنا عيسى عليه السلام حينما ينزل مرة أخرى إلى الأرض هو يعني عدد كبير جدا منهم فعلا سيؤمن برسالة الإسلام وسيتبع سيدنا عيسى كحاكم من حكام المسلمين الحديث بيقول إيه؟ حديث رواه مسلم قال صلى الله عليه وسلم والله لينزلن ابن مريم حكما عادلا أو حكما عدلا فلا يكسرن الصليب ولا يقتلن الخنزير ولا يضعن الجزية يا سلام حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم هتنتشر بقى البركات والخيرات في زمن سيدنا عيسى عليه السلام بشكل لا يخطر على قلب بشر حاجة العجيبة يا جماعة ان في زمن سيدنا عيسى بقى شوفوا انتوا دلوقتي مثلا ال- ال- في الحياة اللي احنا عايشينها دلوقتي ال- يعني نفوس كتيرة جدا جدا لا تعد ولا تحصى قلوب مليئة بالحسد والغل والبغضاء وال- والغيبة والنميمة والشحناء و- والتس- والتحاسد والتشاحن والحياة بقت صعبة بشكل بشع لدرجة ان احيانا بعض الناس بيقول اكيد هو ده زمن العزلة كل واحد يقفل على نفسه بابه من كتر ايه من كتر المعاملات ما بقت سيئة لدرجة لا تخطر على قلب بشر في زمن سيدنا عيسى عليه السلام لما ينزل هتنزع بقى البغضاء والحسد والتشاحن والتحاسد وكل الح- الأدواء الوحشة دي كلها تنزع من قلوب البشر ايه الدليل على كده حبيبك صلى الله عليه وسلم بيخبر بفضل الله سبحانه وتعالى بيقول كما عند الديلمي بسند صحيح طوبى لعيش بعد المسيح أي طوبى لعيش بعد نزول المسيح عليه السلام يؤذن للسماء في القطر يعني يؤذن للسماء في المطر بقى تمطر مطر ما شاء الله خير كبير جدا ينزل والمطرة تنزل تخلي الأرض تنبت ما هو ممكن يعني سبحان الله ما هو يا جماعة ممكن السماء تمطر مطر كتير جدا ولا تنبت الأرض أي شيء لا ده من نعم ربنا سبحانه وتعالى ان السماء تمطر وكل المطر اللي نازل تنتفع بالارض وينتفع به البشر بفضل الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول طوبى لعيش بعد المسيح يؤذن للسماء في القطر ويؤذن للأرض في النبات حتى لو بذرت حبك على الصفا لنبت الله أكبر إن حضرتك عارف الحجر الأملس اللي هو عامل زي الزلط لو حضرتك حطيت عليه حباية وقلت بس بسم الله وحطيتها كده بفضل الله سبحانه وتعالى الحباية ستنبت بفضل الله سبحانه وتعالى وبيت الحديث وحتى يمر الرجل على الأسد فلا يضره ويطأ على الحية فلا تضره ولا تشاح ولا تحاسد ولا تباغض الله أكبر يبقى إذا المولى عز وجل يأمر السماء تقوم منزلة مطر ويأمر الأرض تطلع النبات لو حطيت البذرة بتاعتك على الصفا تنبت بفضل الله ولو راجل معدي كده ودخل غابة كده ولقى شوية أسود واخد بال حضرتك وراح معدي من على الأسد ولا يعمل له أي حاجة يعني يعتبر إيه يعني كأنه بيناقش وبيهزر معاه يعني فاهم إزاي؟ كأنهم أصحاب فاهم إزاي؟ لو لقى حي أعزك الله وعدى من على رأس الحية لا تضره خد بالك وفي رواية تانية وينزع الله السم من كل ذات سم يا سلام يعني العقرب بيعدي لو لو ع- لو جه على ايد حد ولا على جسمه خلاص ما فيش سم اصلا هو لا بيلدغ ولا بيعمل خلاص الدنيا بقت سلام وامان هو ده بقى وقت السلام العالمي فعلا أما قبل ذلك فلا سلام عالمي أبدا وإن يعني تشدق الناس بالسلام العالمي ما دام في يهود موجودين على الأرض فلا يوجد سلام أبدا لأن اليهود دولت عياذا بالله هم أعداء المؤمنين على طول الخط ربنا يا رب يعافينا ويهلك اليهود عن بكرة أبيهم اللهم آمين بإذن في الوقت ده لا تشاحن ولا تحاسد ولا تباغض الناس كلها بتحب بعض عارف ليه؟ اصل هي مشكله الدنيا في فتنه المال ربنا يا رب يعافينا ويعافيك من فتنه المال فتنه المال اللي خلت ناس كتيره جدا ربنا يعافينا ويعافيك خلت ناس كتيره نسيت دينها بجد الواحد بيشوف نماذج عجيبه ناس كان ملتزمين جدا وناس كانوا محترمين جدا جدا ولما دخلوا في مجال التجارة نسأل الله العفو والعافية يعني أخلاقيات ت- تدنت و... وحاجات سيئة جدا ظهرت ومفيش أمانة مفيش لكن ده مش معناه ان الخير مش موجود الخير موجود بكثرة بفضل الله سبحانه وتعالى لكن بكل أسف في نماذج نماذج كده بتطفو على السطح أحيانا بتخلي الإنسان يقول يا هي المعاملات بقت عاملة كده ليه هي الأخلاقات عاملة كده ليه لا الحمد لله الخير موجود في أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة بفضل الله سبحانه وتعالى لكن أقصد هو مش هيبقى ليه في تحاسد ولا تشاحن في وقت سيدنا عيسى عليه السلام عارف ليه لأن الناس عارفة أن نزول سيدنا عيسى علامة من علامات الساعة الكبرى يعني القيامة قربت خلاص فأنا لما تيجي تعرض عليها الفلوس ولذلك شوف يقول لك إيه النبي عليه الصلاة والسلام إيه بيقول في الحديث اللي رواه مسلم بيقول حتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها وبعدين بيقول لك وحتى يفيض المال ده في رواية برضه وحتى يفيض المال فلا يجد من يأخذه هو في نفس الحديث ويفيض المال حتى لا يجد من يأخذه وح- حتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها السجدة الواحدة تبقى في الوقت ده أحسن من الدنيا واللي فيها بفضل الله سبحانه وتعالى و- وعشان كده قلت دايما يا جماعة طب ما نتخيل نفسنا ان احنا عايشين في زمن سيدنا عيسى عليه السلام ونسجد لله واسجد واقترب قرب من ربنا سبحانه وتعالى واسجد وخش بيت ربنا وصلي يا مسلم صلي صلي قبل ان يصلى عليك صلي قبل الا تستطيع ان تصلي ان تصلي سبحان الله يعني يوم القيامة يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذل إيه السبب وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون اللي هيرفض يسجد لربنا في الدنيا واحفظ الكلمة ديت من أخوك اللي بيحبك اللي هيرفض أنه يسجد لربنا في الدنيا الله عز وجل هيرفض انه يخليه يسجد له يوم القيامة لان السجود لله يوم القيامة شرف كبير وعلامة من علامات اهل الجنة اللي هيخشوا الجنة يجي المنافق يجي الكافر يجي الانسان اللي ما كانش بيصلي في الدنيا يجي يوم القيامة اول ما يكشف عن ساق الملك الجبار جل وعلا فيخر المؤمنون سجدا اللهم اجعلها من اجعلنا منهم يا رب العالمين يجي المنافق او الكافر عايز يسجد فيتحول جسده إلى طبقة واحدة جسمه يتيبس يبقى عبارة عن عظمة واحدة فيجي يسجد فينقلب على ظهره فلا يستطيع أن يسجد لله ليه يا رب ما خلتنيش أسجد لك وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون زي ما رفضت تسجد لربنا في الدنيا ربنا سبحانه وتعالى يحرمك من نعمة السجود ليوم القيامة بالله عليك يا مسلم بالله عليك يا أخويا اسجد لله اسجد لله اسمع الكلام دوت وانزل دلوقتي حالا اسجد شكرا لله ان ربنا شرح صدرك ان انت ان شاء الله من الليله دي ما تنامش ابدا الا لما تصلي وتسجد لربك سبحانه وتعالى عشان كده فبقول لك فعشان كده ان هم عارفين ان سيدنا عيسى ع- علامه من علامات الساعه الكبرى فانت لو عرضت عليه النهارده فيلا او فيلتين او قصر او مدينه كامله انا اعمل بيها ايه اخدها واتحاسب عليها ده خلاص القيامه هتقوم خلاص سبحان الله فعشان كده النبي عليه الصلاه والسلام قال حتى تكون السجده الواحده خيرا من الدنيا وما فيها تعالوا نتكلم عن فضل الناس بقى اللي هيكونوا في صحبه سيدنا عيسى عليه السلام ايه فضلهم وايه ال- المنقبه العظيمه اللي هيفوزوا بيها هنعرف الكلام الجميل دوت ولكن بعد فاصل قصير صلى على حبيبك
والملائك حولنا طاب المساء
تسر مكتبة الصفا أن تقدم للأمة الإسلامية أكبر مفاجأة لعام 2007 باقة عطرة من كتب الداعية والكاتب الإسلامي الشيخ محمود المصري أبو عمار كتاب أصحاب الرسول مجلدين ترجمة حقيقية لأكثر من 105 صحابي بأسلوب شيق وممتع كتاب صحابيات حول الرسول تتعرف من خلاله على سيرة أمهات المؤمنين وباقة من الصحابيات بأسلوب سهل وممتع. كتاب سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم يحتوي على سيرة الرسول من ميلاده إلى مماته. كتاب رحلة إلى الدار الآخرة يصور لك أحداث الرحلة كاملة من الميلاد إلى الجنة أو النار. كتاب تحذير الساجد من أخطاء العبادات والعقائد يحتوي على تصحيح ألف خطأ في العقيدة والعبادة كتاب الزواج الإسلامي السعيد صورة متكاملة للزواج الإسلامي السعيد من بداية اختيار شريك الحياة وإلى أن نربي أولادنا احجز نسختك فورا واتصل بنا على الأرقام التالية تصلك المجموعة كاملة في سبع مجلدات فاخرة هاتف رقم 016 255 6152 أو 016 255 6153 مع تحيات مكتبة الصفا سعر المجموعة كاملة 120 جنيها بالإضافة إلى 10 جنيهات مصاريف الشحن مكتبة الصفا
الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رجعنا لكم بعد الفاصل أخويا وحبيبي ربنا يبارك فيك يا رب العالمين إيه فضل الناس اللي هيكونوا في صحبة سيدنا عيسى عليه السلام قلنا سيدنا عيسى هينزل كحاكم من حكام الأمة الإسلامية كمجدد من المجددين الذين يبعثهم الله على رأس كل مئة عام كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يبعث على رأس كل مئة عام من يجدد لهم أمر دينهم آه، يعني آه، كما يعني ذكروا بعضهم آه، ذكر ان بعض الدعاء الافاضل زي او العلماء الافاضل زي الشيخ الالباني رحمه الله رحمه واسعه انهم من المجددين في هذا العصر وبعضهم بيقول ان الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين ولا تعارض على فكره يا جماعه عايز اقول كلمه مهمه جدا ان بعض اهل العلم قال كلمه حلوه قوي عجبتني جدا جدا ربنا يحفظ الجميع ويفتح على جميع علمائنا ان قالوا كلمه حلوه قوي قالوا المجدد الذي يبعثه الله على راس كل 100 عام مش شرط إنه يكون واحد بس يعني بمعنى ايه يعني ممكن ربنا سبحانه وتعالى يبعث على راس كل 100 عام مثلا مجدد من يجدد لهم امر امر آه، حديث النبي وآخر يجدد لهم أمر التفسير القرآن وآخر يجدد لهم أمر الرقائق والزهد والحديد وآخر يجدد لهم أمر مثلا ال- ال- العقيدة وآخر يجدد لهم أمر الفقه الإسلامي وهكذا لا مانع ان ت- تتجمع الاقوال دي وطبعا راي ده راي بعض اهل العلم ان لا مانع ان يكون مجدد في كل تخصص يخدم هذا الدين العظيم ربنا يا رب يحشرنا يا رب في زمره الاسلام في زمره المسلمين الموحدين مع سيد الموحدين صلى الله عليه وسلم ايه الفضل بقى الذين سيصحبون سيدنا عيسى عليه السلام اللي هيكونوا في صحبة سيدنا عيسى هيحاربوا الدجال ويحاربوا يأجوج ومأجوج وهيكونوا عايشين في طاعة ما بعدها طاعة يعيشوا أجمل سبع سنين في الكون ده كله في صحبة سيدنا عيسى ايه فضلهم يا جماعة الناس دولت اللي هيكونوا مع سيدنا عيسى لن يدخلوا النار ابدا بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم الحديث فين يا جماعة الحديث في مسند الامام احمد بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عصابتان من امتي عصابه مش عصابه يعني لا عصابتان يعني عدد كبير من الناس عصابتان من امتي احرزهما الله من النار ربنا بيحميهم من النار لا يمكن يدخلوا النار ابدا احرزهم الله من النار عصابه تغزو الهند يعني تغزو الهند لفتحها ونشر الاسلام فيها وعصابه تكون مع عيسى بن مريم اللي نقول الحديث مرة تانية عشان حبيبنا يحفظوه عصابتان أحر... عصابتان من أمتي أحرزهما الله من النار عصابة تغزو الهند يعني لنشر الإسلام وعصابة تكون مع عيسى بن مريم ربنا يا رب اجعلنا منهم يا رب العالمين حتى ننجو من النار ربنا يبارك فيكم لأن فعلا النجاة من النار نعمة كبيرة جدا فكيف بدخول الجنة ولذلك المولى عز وجل في الآية قدم النجاة من النار على دخول الجنة قال فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فإيه فقد فاز يا يا سلام يعني فعلا هو ده الفوز يبقى إذا إيه إن الإنسان مجرد يزحزح بس يزحزح عن النار ويدخل الجنة فيعني يبقى هو ده الفوز الكبير ربنا يا رب يعني يكرمنا ويكرمكم ويجعلنا في الفردوس الأعلى طيب السؤال بقى الجميل اللي برضه اتبعت من ناس كتيرة وناس اختلفت لأن في أحاديث الحقيقة وليهم حق بصراحة يعني أنا بصراحة في المعلومة دي أنا بعذرهم تماما بعض الناس بيقول طب احنا دلوقتي اتلخبطنا جينا نقرأ في كتاب رحلة إلى الدار الآخرة لقينا في حديث صحيح بيقول إن سيدنا عيسى عليه السلام هيقعد في الأرض سبع سنين وحديث تاني برضه صحيح شوف المشكلة فين بقى بيقول ان هو قعد في الارض كام سنة 40 سنة طب يعني يعني نقول انهي بقى حديث اللي هو الصحيح هنقول الحديثين الاول وبعدين نقول كيف نجمع بين الحديثين واللي هيقرا في الكتاب الحقيقة هيلاقي برضه تحت الحديثين توضيح لهذه المسألة ايه هو الحديث الاولاني الحديث الاولاني رواه مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث نزول سيدنا عيسى قال فيبعث الله عيسى بن مريم في آخر الحديث ثم يمكث الناس سبع سنين ليس بين اثنين عداوة الله يا رب يا رب اكرمنا يا رب بالفترة دي يا رب نفسنا نفسنا والله الذي لا إله غيره نفسنا نعيش في زمن لا نرى فيه عداوة ولا تشاحن ولا تشاحن ولا تباغض ولا تحاسد لأن إحنا فعلا تعبنا من كتر العداوات اللي شايفينها على الساحة ومن كتر التشاحن والبغضاء والحسد ومن كتر المشاكل اللي بين كتير من الناس نفسنا نحس بالأمان نفسنا نحس كده أن الدنيا جميلة والناس بتحب بعض وأنا بسأل نفسي هو ليه الناس ما بتحبش بعض انا ليه ما احبكش وليه ما تحبنيش هو انا همنع عنك رزق ربنا او انت هتمنع عن عني رزق ربنا سبحانه وتعالى اخويا حبيبي ارضى بنصيبك وارضى بقضاء ربنا سبحانه وتعالى لو كنت فقير ربنا هيكبر كسرك في الجنة ولو كنت مريض ربنا هيكرمك بالصحة التامة والقوة التامة في الجنة ولو كنت ولو كنت اخويا حبيبي يعني خلي تطلعاتك كده وخلي املك كله فإن ربنا يكرمك بالجنة إن شاء الله ربنا يرزقنا وإياكم الجنة يا رب العالمين اللهم أمين آآ آآ شوف بقى فإيه الحديث الأولاني النبي عليه بيقول ثم يمكث الناس سبع سنين ليس بين اثنين عداوة الله ثم يرسل الله ريحا باردة من قبل الشام فلا يبقى على وجه الأرض أحد في قلبه مثقال ذرة من خير أو إيمان إلا قبضته ودي الحتة اللي بوضحها لحضرتك فاكر حضرتك لما قلت لك إن مش, مش زي ما الناس فاهمة إن علامات الساعة الصغرى لازم تخلص كلها وبعدين تبتدي علامات الساعة الكبرى لا مش هيحصل ده علامات الساعة الصغرى أغلبها يعني حوالي 54 أو 55 علامة هتخلص لكن هيتبقى حوالي أربع أو خمس علامات هتفضل موجودة هتواكب العلامات الكبرى خد بالك ومن ضمن العلامات الصغرى التي تواكب علامات الساعة الكبرى الريح الباردة التي تأتي من قبل الشام فتقبض أرواح المؤمنين يعني سبحان الله تخرج الروح كده تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء ربنا يا رب يرزقنا وإياكم حسن الخاتمة يبقى ده الحديث الأولاني اللي بيثبت إن ال إن ال سيدنا عيسى عليه السلام هيمكث في الأرض دي يا جماعة سبع سنين طب تعالى بقى اديني الرواية اللي بتقول إن سيدنا عيسى هيمكث في الأرض 40 سنة عشان نقدر نجمع بين الاثنين الرواية الثانية رواها أحمد وأبو داود بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن عيسى عليه السلام قال فيمكث في الأرض أربعين سنة ثم يتوفى ويصلي عليه المسلمون يا سلام هيقعد 40 سنة وبعدين يموت عليه السلام ويصلي عليه المسلمون أي نعم طب إزاي نجمع بين الروايتين بقى الرواية دي صحيحة والرواية دي صحيحة يعني أنت كده لخبطتنا وشتت أفكارنا لا مفيش لخبطة ولا تشتيت أفكار ولا حاجة كل اللي حاصل ان علمائنا الافاضل ربنا يا رب يبارك في اهل العلم الافاضل الجهابذه اللي فعلا بي- بيقربوا لنا المسائل وبيوضحوا لنا المسائل قال لك ان سيدنا عيسى عليه السلام لما رفع من الارض الى السماء كان عمره كام سنه خد بالك كان عمره كام سنه 33 سنه وهو لما ينزل في اخر الزمان كعلامه من علامات الساعه الكبرى هيقعد في الارض كام سنه قال لك سبع سنين اجمع 33 مع السبع سنين تدينا الحاصل كام 40 سنة فنحمل رواية الأربعين على أنها الجمع بين حياته قبل رفعه وبين حياته بعد نزوله يبقى هنا 33 وهنا 7 يبقى الاثنين 40 فالنبي جاب المجمل بتاع حياته قال فيمكث في الأرض 40 سنة لأنه فعلا هيكون عايش على الأرض 33 سنة ويرفع ثم ينزل ويقضي سبع سنين من أجمل سبع سنوات ويتوفى كسائر المسلمين ثم يصلي عليه المسلمون عليه الصلاة والسلام يبقى كده جمعنا بين الروايات واحد يسأل بقى سؤال هو سؤال جميل وخطير جدا بس بعد اذنكم خش في شوية مية بسم الله شفت يا مدى انا بشرب على السنة عشان تتعلم صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم آه، واحد يسأل سؤال وهو سؤال خطير جدا وجميل جدا والله بيقول آه، هو ليه الدجال مع الخطورة اللي انت ذكرتها ده, ده راجل خطير جدا واخد بالك ده راجل خطير خطير بجد يعني ده اخطر راجل في العالم واكبر فتنه في العالم النبي قال كده ان هو اخطر فتنه وجدت على وجه الارض من من خلق ادم عليه السلام لحد قيام الساعه اكبر فتنه موجوده هي فتنه المسيح الدجال طب رغم الفتنة الكبيرة دي كلها هو ليه ربنا ما ذكروش في القرآن سؤال جميل صح؟ اه صحيح ليه ربنا ما- ما ربنا سبحانه وتعالى رحيم بينا وبيحذرنا من كل شر فليه ربنا ما حذرناش في القرآن من فتنة المسيح الدجال فالحقيقة العلماء ذكروا أربع أسباب في منتهى الروعة والجمال قولهم في عجالة سريعة قال لك لا هو ذكر في القرآن ذكر فين في القرآن؟ ما أنا قريت القرآن من الجلدة للجلدة ما بين دفتيه ما لقيتش ذكر المسيح الدجال. قال لك أصل مش لازم يذكر المسيح الدجال باسمه، إنما هو يذكر من بين بعض الآيات فتفهم من هذا إن المقصود هنا هو المسيح الدجال. إحنا عارفين حبايبي إن السنة موضحة وشارحة للقرآن، صح كده؟ فأحيانا تيجي الآية والآية مذكور فيها حاجة الحاجة دي مش واضح إيه هي بالظبط تيجي السنة والأحاديث الصحيحة توضح إيه هي الحاجة المقصودة في هذه الآية فعلى سبيل المثال أول حاجة هم قالوا ليه الدجال ما ذكرش في القرآن لا ذكر في القرآن ذكر فين أدي أول حاجة ذكر في قوله تعالى يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا في آيات معينة المولى عز وجل بيوضح إن الآيات ديت لو ظهرت لو واحد كافر ركزوا معايا لو واحد كافر عايز يسلم لا يقبل منه إسلام واضح؟ ولو واحد مسلم عايز يزداد إيمان ما يقدرش يا موضوع خطير آه لو طلعت الشمس من المغرب لو طلعت الشمس من المغرب لو واحد كافر بعد ما طلعت الشمس يعني الشمس المفروض بتطلع من المشرق وتغرب من المغرب لا من علامات الساعة الكبرى ان الشمس تشرق من المغرب وتغرب من المشرق يعني ايه يتحول نظام الكون واضح قال لك لو الآية دي ظهرت أخويا وحبيبي لو واحد كافر قال أشهد أن لا إله إلا الله نقول له خلاص ما يقبلش مين اللي قال كده ربنا ربنا اللي قال يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل ده الكافر لا ينفعه ايه الإيمان في الوقت ده أو كسبت في إيمانها خيرا لو واحد عايز يزداد إيمان من المؤمنين قال لك مش ينفع طيب ايه اللي يوضح الكلام دوت قال لك حديث النبي عليه السلام يعني هو المولى عز وجل بيقول يوم ياتي بعض ايات ربك ايه الايات ديت بقى ايه هم يوم النبي يقول لك ان الايات ديت هي الدجال وطلوع الشمس من المغرب والدب الثلاثه دولت لو ظهروا الثلاثه دولت لا ينفع ايمان واحد كافر ولا ينفع مؤمن يزداد ايمان لكن يبقى على ايمانه اللي هو موجود عليه فين الحديث حديث رواه مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث اذا خرجنا لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا وراح موضحهم بقى قال إيه طلوع الشمس من مغربها والدجال ودابة الأرض الله نعيد الحديث تاني نعيد الحديث تاني ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه يوم ياتي بعض ايات ربك لا ينفع نفسا ايمانها لم تكن امنت من قبل او كسبت في ايمانها خيرا يوم النبي عليه الصلاه والسلام يقول لك ايه ثلاث ايات ثلاث إذا خرجنا لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا طلوع الشمس من مغربها وخلاها أول حاجة والدجال ودابة الأرض التلاتة دول لو ظهروا وخصوصا وخصوصا ركز معايا طلوع الشمس من المغرب كما ح- يعني حكى ذلك كثير من أهل العلم إن لو طلعت الشمس من المغرب خلاص لو واحد كافر عايز يسلم ما يقبلش إسلامه ولو واحد مؤمن عايز يزود إيمانه ما يزيدش خلاص يقف على الإيه الوتيرة اللي هو وقف عليها. عشان كده بقول لك الحق نفسك زود إيمانك الحقي نفسك زودي إيمانك الحقي نفسك جددي البيعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى دي أول حاجة أول حاجة إن ذكر اسم الدجال من بين تلك الآيات ولم يذكر اسمه لأن الحديث وضح وضح إن المقصود بالآيات ديت طلوع الشمس من المغرب والدجال ودابة الأرض طيب الحاجة التانية بيقولوا سي... بيقولوا المسيح الدجال لم يذكر في القرآن ليه؟ قال لك إن القرآن ذكر نزول سيدنا عيسى عليه السلام. وسيدنا عيسى معلوم معلوم من السنة إن هو اللي هيقتل الدجال. فاكتفى القرآن بذكر مسيح الهدى ولم يذكر مسيح الضلالة. وكان العرب متعودين على كده ما القرآن بيخاطب برضه لغة العرب وجاء بلغة العرب فأحيانا كان يكتفي العرب في لغتهم بذكر ال- ال- الشيء اللي هو الضد يعني إيه فاهم إزاي يعني عايز أقول لك إيه اللون الأبيض جميل قوي فتفهم من اللون الأبيض جميل إيه إن الأسود مش جميل واضح كده فلما أجي أذكر لك وأقول لك مثلا إيه ال- أنا بحب الحاجة الحلوة معناها إيه ما- أنا ما أحبش الحاجة اللي مش حلوة فهو بيذكر الشيء ولا يذكر ايه الضد فذكر مسيح الهدى اللي هو سيدنا عيسى عليه السلام ولم يذكر مسيح الضلاله فقال لك ما دمت انا ذكرت مسيح الهدى ومسيح الهدى معلوم من السنه ان هو اللي سينزل وسيقتل المسيح الدجال فاكتفى المولى عز وجل بذكر المسيح آه، عيسى عليه السلام عن ذكر مسيح الدجال. الحاجه الثالثه إن الدجال مذكور أيضا في قول المولى عز وجل لخلق السماوات والأرض أكبر لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس أكبر وإيه؟ من خلق الناس مقصود هنا بالناس كما قال ابن عباس قال هو الدجال لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس أي أكبر من خلق الدجال الحاجة الرابعة والأخيرة إن القرآن لم يذكر المسيح الدجال احتقارا له ليه؟ لأنه رجل هيجي يوم هيجي هيجي يا جماعة هيقول أنا الله سيدعي الربوبية وسيدعي الألوهية يقول أنا ربكم ويقول للشاب يقول له أتؤمن أني ربك؟ واخد بالك؟ ويقول للناس أنا ربكم أرأيتم لو أمرت السماء أو لو أمرت السماء فتمطر وأمرت الأرض فتخرج النبات أتؤمنون به فيقولون بلى فالقرآن أهمل ذكر الدجال ولم يذكر الدجال احتقارا له لأنه يدعي الربوبية يبقى في عجالة سريعة كده الدجال لم يذكر في القرآن- في القرآن لا ذكر في القرآن في آيتين لكنه لم يذكر صراحة ذكر في يوم يأتي بعض آيات ربك وذكر في قول المولى عز وجل لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس خد بالك فذكر في الايتين دولت والحاجه الثالثه ان القران ذكر مسيح الهدى عيسى عليه السلام ومسيح الهدى عليه السلام هو الذي سيقتل مسيح الضلاله اخر حاجه ان القران لم يذكر الدجال احتقارا له قول لي طيب هو القران ما ذكروش احتقارا لهم عشان هو هيدعي الربوبيه اقول لك اه قول لي بس انت كده بقى يعني قلت- قلت كلام حجه عليك بقى ليه يقول لك طب ما هو برضه فرعون قال انا ربكم الاعلى صح كده كلام مظبوط كلام زي الفل انا اللي بجيب لك هو المشكله اهو وبرد لك عليها يعني انا اللي ايه انا اللي بقول لك الح- الحته اللي انت عايز تقولها وهرد لك عليها تقول لي يعني انت عايز تقول ان القران لم يذكر المسيح الدجال عشان هو ادعى الربوبيه طب ما فرعون قال انا ربكم الاعلى وقال ما علمت لكم من اله غيري ورغم ذلك القران مليء بذكر فرعون صح كده يبقى لما فرعون قال أنا ربكم الأعلى وقال ما علمت لكم من إله غيري ورغم ذلك القرآن يذكره أكثر من مرة أمال اشمعنى ما ذكرش الدجال؟ قال لك لسبب إيه هو؟ قال لك أصل فرعون ده ماضي وراح فلما بيذكر في القرآن بيذكر من اجل العظه والعبره احفظ الكلام ده انا بذكر لك النهارده بعض المسائل اللي ممكن تكون محيره كتير من المسلمين اللي قاعدين قدامي علشان تفهم المساله صح القران ذكر فرعون ليه لانه قصه وعدت فبيذكرها من اجل العظه والعبره عشان ما يجيش فرعون تاني وتالت ورابع ويقول انا ربكم الاعلى ويتألى ويقول انا كذا وانا كذا وهو واخ- مش واخد باله ان برضه من سبقه راح في الرجلين ويعني قال يعني ما علمت لكم من اله غيري خلاص وايه وهذه الانهار تجري من تحتي واليس لي ملك مصر وهذه الانهار تجري من تحتي واجراها الله من فوقي فيكون عبره وعظه لكل انسان ان هو لو ربنا ملكه واعطاه منصب كبير ما يفتريش لان فرعون ده عظه وعبره لكل انسان ربنا ملكه منصب كبير علشان ما يفتريش على خلق الله وفي النهايه يعرف ان في النهايه الكل سيقف بين يدي الله وسيسال عن ما عما يفعل واضح اما الدجال فلم يذكره المولى عز وجل فتنة للناس مش النبي قال يا جماعة ان الدجال ده اكبر فتنة منذ خلق ادم عليه السلام الى قيام الساعة فالقرآن لم يذكره عشان يكون فتنة عشان يكون فتنة ويجي النبي عليه السلام في السنة يقوم ذاكر بقى كيف ننجو من الفتنة مش احنا قلنا السنة توضح القرآن ممكن القرآن يذكر شيء ويأتي العلاج علاج هذا الشيء في السنة ممكن القرآن يعني يبهم شيء والك- والسنة توضحه ممكن القرآن يأتي مجمل في شيء والسنة تفصله واضح المسألة عاملة ازاي فالقرآن ذكر فرعون أي نعم ذكره لأنه عظة وعبرة حاجة وعدت خلاص فلما يذكرها القرآن من أجل إن احنا نتعظ ونعتبر وما تكرر ما تتكررش مأساة فرعون في آه، بين الشعوب وبين الناس اه ماشي إنما الدجال ده حاجة هتيجي في آخر الزمان فيتركها المولى عز وجل فتنة واختبارا للناس مين اللي هيتبع الدجال ومين اللي هيظل على إيمانه ثابتا على طاعته لله سبحانه وتعالى يجي بقى السؤال المهم الجميل الخطير اللي كلنا مستنيينه بقالنا النهاردة يمكن خمس ست حلقات كيف ننجو من الدجال سؤال جميل زي الفل و... وفعلا محتاج إجابة أربع حاجات برضه احنا قلنا لم يذكر الدجال في القرآن بسبب أربع حاجات كيف ننجو من الدجال برضه أربع حاجات بس مش هقولهم الا لما تصلي على الحبيب صلى الله عليه وسلم الحاجة الأولانية قلنا يا جماعة مفيش نبي على وجه الأرض إلا وأنذر أمته فتنة الدجال طيب ما أنت أنظر... الأنبياء أنذرونا إياكم الدجال و- وخدوا بالكم من الدجال و- وما من فتنة العرج الأرض أكبر من فتنة الدجال واستعيذوا بالله من أربع من ضمنها فت شر فتنة المسيح الدجال أنا عايز خطة عملية انا عايز حاجه يعني قول لي خطوات زي لما بيجيني شاب مثلا يقول لي انا عايز التزم فممكن واحد من الدعاء يقول له اتق الله اتق الله عشان تبقى كويس وربنا يكرمك وتخش الجنه فهو الشاب يعني محتار يعني ايه اتقي الله انا عايزك توضح لي قول لي خطوات يعني مثلا موظف شغال في عمل حرام وجاي العالم مثلا يقول له انا عايز يعني عايز اتوب يقول له اتق الله ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب كلام جميل جدا بس اتقي الله ازاي قول لي خطوات يا عم الشيخ وضح لي عشان انا اعرف ان انا يعني ابعد عن الح- عن الحاجه اللي ربنا اللي بتغضب ربنا سبحانه وتعالى هنا بقى احنا بنقول كده الدجال، اتق الله وكلام زي الفل وما اقدرش اقول عليه حاجه اتق الله تنجو من فتنه الدجال لكن انا عايز توضيح اكتر عشان الناس لازم تفهم تعمل ايه بالظبط احسب معايا كده ولو عايز تكتب عندك اكتب اربع خطوات تنجو بها بفضل الله اولا من فتنه الدجال اول حاجه اوعى تفكر ان اقدر اقول حاجه غيرها الاعتصام بالله لن تنجو من أي فتنة مش دجال وبس دجال وغير دجال لن تنجو من أي فتنة على وجه الأرض إلا بأن أنت تعتصم بحبيبك سبحانه وتعالى إن أنت إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله إن يا ربي يعني سبحان الله ان ان ان الانسان يا جماعه حتى في صناعتك لو انت راجل صنايعي او بتشتغل في اي حاجه قول يا ربي اعني يا رب على ان انا اعمل الحاجه ديت بكفاءه بكفاءه مدرس في مدرسته يا رب اعني يا رب ان انا اقدر افهم التلاميذ والله الذي لا اله غيره بيبقى استاذ ورئيس قسم ودكتور ورجل علامه ولا يستعين بالله ويدخل المحاضره الطلاب يقعدوا مش فاهمين ولا كلمه واحد تاني خاشع وخاضع وزال وز- وبيذل نفسه لله وبينكسر بين يدي الله وعلمه قد كده ويخش على ال- التلاميذ ويستعين بالله يقول يا رب يا رب اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا يا رب علمنا يا رب يا رب يصل يا رب نقدر أفهمهم يا رب يا رب افتح قلوبهم لكلام يا رب يا رب يصل لهم الخير يا رب عن طريق يا, يا, يا رب استعملني يا رب ويدخل كده ويذل نفسه لله واول ما يقول كلمتين تلاقي التلاميذ كده انشرحوا وصدورهم كده اتفتحت كده قلوبهم اتفتحت وفاهمين الكلام ومش محتاجين درس خصوصي ولا اي حاجه هي دي المساله عالم جليل وعنده علم الله اكبر يملى الدنيا كلها علم ويطلع يتكلم من هنا للسنه الجايه الناس مش فاهمه حاجه واحد تاني ممكن يكون علمه قد كده لكن ربك سبحانه وتعالى يفتح له القلوب وييسر له انه يقدر يوصل ويعلم ويفهم وينتفع بيه المسلمين اكتر من عالم ممكن يكون علمه قد الرجل ده ألف مليون مره فالمسألة الأول بتبقى عايزة إيه إخلاص أولا ثم استعانة بالله فأنا عشان كده بقول لك أول حاجة أول حاجة إن أنت تعتصم بالله وتتمسك به سبحانه وتعالى وإن أنت تعلم إن أنت من كتر ما أنت عارف أو أنت بتستعين بالله على علم مش على جهل فأنت تعلم أن الله عز وجل ليس بأعور والدجال أعور وأنت تعلم أن الله لن يرى في الدنيا أنكم لن ترون ربكم في الدنيا لن ترون ربكم حتى تموتوا مش هنشوف ربنا إلا في الجنة ربنا يا رب يرزقنا لذة النظر إلى وجه الكريم سبحانه وتعالى فأنت تعلم أن الله لا يرى لا تدركه الأبصار وهو يدركه الأبصار وهو اللطيف الخبير سبحانه وتعالى والدجال يرى يراه الناس فكيف يكون ذلك هو الله يبقى أول حاجة الاعتصام بالله لو سمعت أن الدجال ظهر يا رب أستعين بك يا رب يا رب اعصمني من الدجال يا رب ماليش غيرك أنت حبيبي يا رب أنا ماليش غيرك يا رب أنا ضعيف يا رب أنا ذليل يا رب أنا لا حول لي ولا قوة إلا بك يا رب و- وكتر من لا حول ولا قوة إلا بالله لأنها كنز من كنوز الجنة ربنا يا رب يرزقنا إياكم لذة الذل والانكسار بين يدي الله تاني حاجة التعوذ من فتنة المسيح الدجال علمنا النبي كده ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم آه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع يبقى الكلام ده كله إمتى يا جماعة أنا صليت وبعد ما قلت التشهد قبل ما اسلم يعني بعد التشهد وقبل التسليم واضح الكلام اهو بعد التشهد وقبل التسليم اتعوذ بالله من اربع حاجات عشان كده قلت لك اكتب معايا فليتعوذ بال... فليستعذ بالله من اربع يقول اللهم اني اعوذ بك من عذاب جهنم احفظ معايا ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال احفظ معايا مرة تانية بعد التشهد وقبل التسليم بتستعذ بالله من أربع تقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال هعيدوا لك مرة ثالثة ودي سنة عن النبي عليه السلام أنه كا- كان يعيد يعيد كلامه ثلاثا اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال قال آه، بعض أهل العلم مما ينبغي على كل عالم أن يبث أحاديث الدجال بين الأولاد والنساء والرجال الحمد لله طبقنا سنة اللهم لك الحمد يا رب العالمين طبقنا سنة إن إحنا ذكرنا قصة المسيح الدجال في حوالي أظن سبع حلقات كاملة مفسرة وواضحة وقابلني كتير من الأولاد من الأولاد الصغيرين والأولياء الأمور قالوا لي أطفالنا الصغيرين كلهم حفظوا منك قصة المسيح الدجال كاملة وبيقدروا يحكوا لنا في البيوت بفضل الله سبحانه وتعالى من البساطة الحمد لله رب العالمين يبقى إذن إيه إن إحنا نبث بين حديث الدجال بين الأولاد والنساء والرجال وقد ورد أن من علامة خروج الدجال نسيان ذكر الدجال على المنابر وإحنا ذكرنا الحديث قبل كده إن من علامات من علامات خروج الدجال أن ينسى الناس ذكر الدجال وأن لا يذكره الأئمة على المنابر ورد في ذلك حديث إحنا ذكرناه يا جماعة يبقى قلنا أول حاجة من أسباب النجاة من فتنة الدجال أول حاجة احفظ معايا وركز معايا الاعتصام بالله سبحان الله الدجال اوعى تنسى اوعى تنسى بعد التشهد وقبل التسليم في كل صلاة في سنة في فريضة في نافلة في كل صلاة تستعيذ بالله من أربع اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن ف- من فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال رقم ثلاثة حفظ آيات من سورة الكهف روايات تقول لك آيات من أول سورة الكهف عشر آيات من أول سورة الكهف وآيات تقول لك عشر آيات من آخر سورة الكهف مش هنخسر حاجة نحفظ عشر آيات من أول سورة الكهف وعشر آيات من آخر سورة الكهف ولو حبينا بقى نزود الخير نحفظ سورة الكهف ونخلص المسألة عشان نجيبه بالضرب القاضي يعني واخد بالك يب طيب نشوف الأحاديث اللي بتقول الكلام ده حديث الأولاني اللي هو مسلم إن حبيبك صلى الله عليه وسلم قال فمن أدركه منكم في حديث النواس بن سمعان الطويل بيقول فمن أدرك الدجال يعني فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف الله رواية مسلم بقى تانية بقى إن من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال أي من فتنة الدجال رواية عند مسلم بتقول من آخر الكهف ورواية بتقول إيه من أول الكهف قلنا نجمع بين الروايات نحفظ عشر آيات من أول سورة الكهف ونحفظ عشر آيات من آخر سورة الكهف ده اللي مش هيقدر يحفظ سورة الكهف كلها وإن كان ال ال الأفضل إن إحنا نحفظ سورة الكهف كلها لأن أنتوا عارفين ليها فضل في القراءة في يوم الجمعة وإن كان بعض أهل العلم ضعف الحديث وبعضهم صح الحديث لكن الشيخ الألباني رحمه الله رحمة واسعة مصحح حديثين من يعني من الأحاديث الجميلة جدا في قراءة سورة الكهف طيب واحد يسأل سؤال وانا ايه بحاول كده وانا ماشي في الموضوع وتحضيره ان اتخيل مع كل نقطة بقولها ان واحد عايز يسأل عن حاجة فبجاوبك قبل ما تسأل يعني قبل ما انت تسأل انا بقول لك السؤال والجواب اشمعنى سورة الكهف طب ما نقرأ عليه سورة البقرة او عشر ايات من اول سورة البقرة وسورة البقرة انت عارفين فضلها فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطل عن الصحراء يبقى من باب أول نقرأ من سورة البقرة أو أي سورة آل عمران النساء المائدة أي حاجة اشمعنى سورة الكهف فالعلماء قالوا حاجتين عضوم قال إيه قال إن ربنا أخبر في طليعة أول أول سورة الكهف في أولها كده إن ربنا من من على هؤلاء الفتية اللي هم أصحاب الكهف من عليهم بأن هو نجاهم من ذلك الرجل الطاغية الجبار اللي كان عايز يقتلهم فكما نجى الله هؤلاء الفتية من هذا الطاغية فالله عز وجل أيضا ينجي من يكون في زمن الدجال من فتنة الدجال فناسب هذا هذا يعني واخد بالك يعني ناسب ان يبقى هنا في سبب للنجاة وهنا أيضا في سبب للنجاة ده سبب السبب الثاني قالوا ان في أول سورة الكهف من الآيات ومن العجائب التي تثبت قلب من قرأها بحيث لا يفتن بالدجال ولا يستغرب ما جاء به الدجال خد بالك قال لك ان في ايات في سورة سوره الكهف فيها فعلا من العجائب والحاجات العجيبه جدا اللي يعني شوف بقى فتنه الكهف وهم موجودين 309 سنه في الكهف ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وبعدين وكلبهم باسط ذراعي بالوسيط و يعني حاجات بقى عجائب واخد بالك قال لك ذكر العجائب دي تخلي الانسان يثبت امام فتنه الدجال ان يقول اذا كان ربنا ثبت يعني خلى هؤلاء الفتيه 309 سنه موجودين وبعدين يقوموا مره ثانيه ويرجعوا الدنيا يبقى قادر ربنا ان هو ينجينا من فتنه الدجال سبحانه وتعالى احنا مش محتاجين دليل على قدره الله فقدره الله عز وجل لا تحدها حدود سبحانه وتعالى يبقى اذا عشان كده كان ده السبب في ذكر سوره الكهف بالذات اخر سبب من أسباب النجاة من فتنة الدجال وإحنا قلنا ثلاث أسباب أول حاجة أخوي وحبيبي وأختي الفاضلة الاعتصام بالله ثاني حاجة الاستعاذة بالله من فتنة المسيح الدجال ثالث حاجة قراءة أول أو حفظ أول عشر آيات أو آخر عشر آيات ويفضل عشان نجمع بين الروايتين أول عشر آيات وآخر عشر آيات من سورة الكهف آخر حاجة الفرار من الدجال والابتعاد عن مكان الدجال ان انا بعد بدل ما اقعد افكر اعمل ايه مع الدجال ما نبعد عنه طب هنبعد عنه نروح فين مش انت قلت ان انت لو قاعد في الصين وهو في استراليا في لمح البصر هيكون عندك او لو قاعد في فرنسا وهو في الفلبين هيجي لك ايوه بس احنا ذكرنا في خلال الاحاديث ان في مدينتين لا يمكن ابدا الدجال يقرب منهم ابدا ايه هما مكه والمدينة هتقولي ما انت كده هتعمل مشكلة كل الناس اللي في الأرض كلها هيروحوا يقعدوا في مكة والمدينة وهتبقى الدنيا صعبة قوي هو مش مش موضوع الدنيا صعبة ولا مش صعبة يعني هو في حاجتين هنا الحاجة الأولانية هو النبي دلنا على إن احنا نفر من الدجال وإن احنا نبتعد عنه فبيقول لك الصورة الأجمل والأمثل والأوقع إن أنت تعيش في مكة أو في المدينة وده من أعظم الأسباب بعد الاعتصام بالله من أعظم أسباب النجاة من فتنة الدجال خد بالك لأن المؤمن هيفضل في المدينة وفي مكة لكن المنافق الزلزال اللي يحصل في المدينة هيطلعه بره المدينة ويروح برضه إيه للدجال واضح؟ فالصورة المثالية أو ال أو ال أو ال ال ال الحاجة بقى اللي هي اللي إحنا عايزين نقول إن هي دي أفضل حاجة إن أنت بتقعد في مكة أو في المدينة. طب ما تيسرش ليا أنا أعيش لا في مكة ولا في المدينة، أعمل إيه؟ إذا سمعت بالدجال في مكان فابتعد. ليه؟ لأن الرجل سيأتي إلى الدجال والحديث هقوله لك دلوقتي ويظن أن إيمانه سيمنعه من أن يفتن بالدجال يقول لك أنا أفتن بالدجال دجال مين ده يا عم ده أنا الحمد لله رب العالمين ده أنا إيماني عند الثريا ويروح للدجال عشان يتحداه ويناظره ويجادله خد بالك وأول ما يوصل ويشوف الدجال يؤمن أنه ربه ويتبعه مين اللي قال كده حبيبك صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد بسند صحيح من سمع بالدجال فلينأ عنه يبعد عنه فوالله إن الرجل لا يأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه مما يبعث به من الشبهات من كتر الشبهات اللي معاه حضرتك متخيل وحضرتك متخيلة واحد انت واقف قدامه بيقول لك انت مش مقتنع ان انا ربنا طب بص في السماء كده مطري تقوم ممطره لسه برضه مش مقتنع نفسك تاكل ايه والله نفسي اكل مانجا وموز وتين برشومي طيب يا ارض طلعي تقوم طالع قدامك مانجا وموز وتين برشومي وكمان بطيخ كمان واحمر كمان مش مش تاني يعني فاهم ازاي وطب انت لسه مش مقتنع برضه طب بتحب الذهب مراتك اللي واقفه جنبك بتحب اكيد طبعا بتحب الالماظ والذهب والحاجات دي ايه رايك اطلع لك شويه ذهب وممكن يكونوا كمان متشكلين كمان انسيالين على شويه خوات خواتم على حلقين ثلاثه على مش عارف ايه ايه رايك يوم يامر الارض الخاربه تقوم مطلع شويه كنوز طب لما تشوف الفتن دي يا نهار ابيض هو ما كانش ده ربنا امال مين ربنا عياذا بالله لو لو لو القلب مفتون فالنبي بيقول الراجل هيروح له وهو بيقول لك انا ايماني عند الثريا مش ممكن اتفتن واول ما يشوفه ويشوف الفتن اللي معاه ديت يفتن بيه وخصوصا ان انت فاكر حضرتك ان قبل ظهور الدجال ثلاث سنين الناس بتموت مفيش اكل ولا شرب اه التحميد والتهليل والتكبير يجري عليهم مجرى الطعام لكن برضه محرومين من الاكل والشرب بقالهم سنين ثلاث سنين فالشاهد في الموضوع ان اخر سبب من اسباب النجاه من فتنه الدجال الابتعاد عن الدجال الافضل سكن مكه او المدينه والمس... إن لم تستطع أن تسكن مكة أو المدينة فعلى الأقل أن تبتعد عن الدجال بذلك تنتهي قصة المسيح الدجال خلال سبع دروس ذكرناهم ما فاضلش غير دقيقتين حبايبي الوقت بيجري بسرعة معاكم وندعي في الدقيقتين دول كده بسرعة لعل وعسى أن ربنا يرحمنا إني داعم فأمن من قلبك اللهم يا رحمن ويا رحيم بديع السماوات والأرض يا علام الغيوب يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا المن والإنعام يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين اغفر ذنوبنا أستر عيوبنا تولى أمرنا أحسن خلاصنا فك أسرنا يمن كتابنا يسر حسابنا يسر على الصراط مرورنا ارزقنا جميعا حسن الخاتمة ارزقنا جميعا حسن الخاتمة أغف إخواننا في غزة وفي فلسطين وفي العراق وفي السودان وفي الشيشان وفي كل مكان اللهم إنهم جوعى فاطعمهم حفاة فاحملهم عراة فاكسهم اغفر لنا ولهم واغفر تقصيرنا نحوهم اجعل الدائرة على اليهود الملاعين خذهم أخذ عزيز مقتدر أرنا فيهم يوما أسودا كيوم عاد وثمود برحمتك يا أرحم الراحمين استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك نجنا جميعا من فتنة الدجال نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن ارزقنا جميعا حسن الخاتمة استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك اللهم اجمعنا بالحبيب محمد صلى الله عليه وسلم على الحوض اسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا يا رب العالمين ارزقنا الليلة توبة نصوحا ترضيك عنا ارزق أخواتنا تجديد البيعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ارزقنا الحجاب والحياء وارزقنا أزواج صالحين يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين واجمعنا في الفردوس الأعلى مع الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم ومع أصحابه الطيبين رضي الله عنهم وأرضاهم وأتمم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة نلتقي إن شاء الله يوم الاثنين القادم مع قصة يأجوج ومأجوج وقصة ذي القرنين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
آه